أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين معنا في غرفة البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا في هذا البرنامج جناب القمص زكريا بطرس أهلا وسهلا أستاذ بونا اهلا بيك حبيبي مرحبا
سوف نصحبكم لفترة ساعة قادمة في حوار حقيقي بناء يهدف إلى معرفة الحق لأنه مكتوب وتعرفون الحق والحق يحرركم بس قبل أن نبتدئ نصلي لنرى إرادة الله فينا وفيكم وكما عودنا جناب القمص سيبدأنا بالصلاة
امين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ايها الاله الحق يا من تدعو الى الحق ويا من ويا من بالحق اظهرت الحقيقه واعطيت الناس حريه حقيقيه خلصتنا من ربقه الشيطان ومن نيران جهنم الابديه واعطيتنا وعدا بالحياه الابديه قلت لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت فشكرا ليك من اجل محبتك ونعمتك اسالك يا رب الا تحرم احد من نعمتك ومن بركتك ومن خلاصك ومن منحتك للحياه الابديه لكل انسان لاجل الدم الكريم الغالي اقبل اليك طلبتنا مع طلبات كل قديسيك ولك كل مجد الى الابد امين
آمين آه، الآن سنستمع إلى اختبار أخ من الإخوة العابرين من الظلمة إلى النور الأخ آه، حبيب الرب آه، الأدمن لو تكرمتي أعطيه المايك لنسمع اختباره
امين
أعتقد أنه لازم يعمل restart عشان يصلح ال- الكمبيوتر إيه، طب معلش حبيب الرب احنا ملناش حظ آه، ن- نسمعك مش عارفة في مشكلة في المايك لو ممكن تحاول انك تصلحه وتيجي تاني آه، اتفضل يا user mind معاك المايك ومبسوطين ان انت معانا النهاردة اتفضل معاك المايك
اتفضل
آه، شكرا أختي العزيز سلام المسيح لكل الناجرين امين آه، هو اختبار اختبار صغير جدا واحد بسيط أوي يعني إنسان بسيط آه، في حاجات دايما كل شوية بحس بيها كده في صوتي أوقات كتير بيطلب مني اختباري إن أنا أقول بس كل مرة بحس إن آه، ربنا كأنه بيفكرني بحاجة جديدة أنا شاب آه، مصري آه، أصلنا أصل عربي ينتهي للأشراف أنا من عيلة من الأشراف آل البيت آه، كانت عيلة طبعا في الجزيرة العربية الأول وبعد كده في الشام وبعد كده جت واستوطنت في مصر آه، اتربيت في السعودية في آه، الرياض آه، كنت متفوق جدا أشكر ربنا كنت بحفظ كتير جدا من القرآن لدرجة إن كان حاجة كده شبه مسابقات بتتعمل في البيت أنا مش أكبر إخواتي بس كنت أكترهم أقدر إن أنا أحفظ القرآن بسرعة آه، رجعت في سن صغيرة لمصر آه، كنت حافظ حوالي 14 جزء غير أجزاء كتيرة من آه، غير عدد كبير من الآيات من الأجزاء التانية الأخرى يعني ممكن أعدي أكتر من نص القرآن حافظه آه، كانت الدراسة كلها مجرد ان انا بعتمد على تفاسير او اي علم من علوم القرآن على اللي هم كانوا بيدوه لنا في السعودية آه، دخلت كلية طب وكنت بني ادم طبيعي جدا لغاية اما في يوم في شهر رمضان حبيت ان انا اكون انسان ملتفت الى الهي اكتر آه، اديله حقه اكتر واكتر دايما كنت بحاول ارضي الهي يعني حتى والدي كان دايما بيعلمنا واحنا صغيرين كان بيدينا فلوس عشان نحسب بس الزكاة عشان نعرف ندفعها ازاي الصلاة كلنا كده كنا بنصلي مع بعض يعني كان انا واخواتي الولاد بابا كان يقف قدامنا يكون هو الامام ويعلمنا ازاي نصلي وامتى تكون الصلاة جهارا وامتى تكون سرا الحاجات دي كلها كنا بنتعلمها واحنا اطفال صغيرين لدرجة ان احنا فعلا كانت معلوماتنا الإسلامية أكتر بكتير من المدرسين اللي بيدرسونا أساسا أو كتير حتى من الشيوخ بعد كده بدأت آه، في شهر رمضان حاولت ان انا اقرأ التفسير كاملا وكان تفسير ابن كثير كان اختصار الصابوني تفسير ابن كثير فتحت التفسير ومن اول يوم يعني وجدت اهوال لا استطيع ان انا اصدقها عن محمد نبي الاسلام خصوصا ان دايما كنا متعودين يعني البيت عندنا بنكثر الصلاة على محمد ونقول ده يعني احنا بناخد نعمة وبركة عظيمة جدا فده هو ده جدي اللي انا بقعد اسمع عنه وهو ده اللي يعني فعلا هو ده المصطفى وهو ده وهو ده ما ينفعش لدرجة الواحد بيحس ان كتب التفسير دي كلها سباب في محمد نبي الاسلام والتشريعات بتاعت اله الاسلام الواحد ما كانش فاهم كده ابدا لان الواحد كان فاهم الاسلام محبة كان اي حد يكلمني الاسلام ده دين سلام دين محبة لا الإره- الارهابيين لا يعبروا عن الاسلام وللاسف الواحد بدأ يكتشف ان هم فعلا هم دول المسلمين وان احنا ما كناش مسلمين بدأت من هنا احاول اسأل شيوخ طبعا كان كله بيهرب مني من شيوخ مشهورين جدا لمغمورين جدا كنت اروح مثلا جامع المواساة زي لوجدي الشيخ وجدي غنيم كنت اروح آه، اسمع اي شريط كويس يعني واحد زي محمد حسين يعقوب اجري وراه محمد حسان اجري وراه كل دول اكتشفت اللي انا بسمعه على ال- الشرايط الكاسيت غير اللي انا بشوفه في الواقع انسان آه، سهل جدا ان انت توريه خطأ وهو ما يعرفش يرد بيقف ابكم فين ال- ال- اللباقة اللي بتقولها دي وانت على ال- المنبر في الجامع فين الكلام ده مش موجود دلوقتي إيه، حصل مشاكل كتير جدا مع الشيوخ كانوا بيكرهوا ان انا بسأل آه، اصبحت ملحد وبعد كده اشكر ربنا اصبحت ملحد لسنين وقيود الاخلاقيات اللي كانت من اصل البيت بتاعي مش من الاسلام انفكت من عليا اصبحت ملحد وانفكت كل القيود لغاية لما كان حصل وفاة احد الاصدقاء صليت يومها لربنا وانا فعلا كنت تعبان جدا وانا اسف ان انا بقول حتى بدات أص- انا كنت صليت صلاه اسلاميه بس بدات ان انا بقول له انت انت ظالم انت ليه بتعمل كده انت ليه سببت في موت واحد انت انت انت واشكر ربنا اشكر ربنا ان هو وراني طول اناته ورحمته معايا كان شكلها عامل ازاي لغايه دلوقتي ان انا بقعد اشوف الهي اللي خلقني اللي وراني نفسه برؤى وراني نفسه عن طريق الكتب قعدت ابحث كتير جدا في الكتاب المقدس كنت بسأل كتير جدا جدا جدا طبعا باللغات كان انجليزية لاني كنت بأرفض في ال- في مصر او اي حد مسيحي كان بيخاف يتكلم معايا اشكر ربنا كان اوقات كتير جدا يبعت لي الرد او حتى لو ما بعتش الرد بيرد اله حي والكلمة دي انا كنت بقولها واحد اصدقائي اللي اتنصروا بعد كده فعلا قلناها اول مرة هو يصلي برضو قال لي نفس الكلمة ايه الاله الحي ده ده احنا كنا بنصلي لصنم اشكر ربنا الهي دلوقتي وراني ايده في حياتي كل يوم ما عادش في اي تفكير في ال- في الماضي ما عادش في مرارة حتى لدرجة ان انا كنت حطيت محمد كمقياس لامتلاك ربنا لحياتي لو انا لسه بكره الانسان ده اللي لسه لغاية دلوقتي مضل لاهلي اللي بيطلبوا اكلي اللي خلاني افترق عن زوجتي اللي خلاني افترق عن بيبي كان المفروض في البداية بس ما عادش في مكان للكره الحكاية كلها حب لكل الناس نفسي اخواتي المسلمين يبدأوا يقروا مجرد ان انت تقرا ما تعتمدش على كلمة من اي حد انت اقرا وانت احكم حكم ضميرك لان هو كان في البداية كان في ضمير من اول ادم وحواء شكرا يا اختي أدمن اتفضلي مع حضرتك النهاردة.
الرب يبارك حياتك أخي الحبيب ويبارك خدمتك ودايما نسمع منك كلمة عزاء في اختبار رائع هنسمع تعليق أتسابونا على اختبار حضرتك نتبارك بيه اتفضل قدس ابونا آه، بنشكر ربنا كتير على تعاملات الله مع اخونا Use Your Mind والحقيقه انه اختبار بحث ودراسه آه، بعمق لأن آه، فترة وجوده في الجزيرة العربية و- وتعلمه الشريعة والكتب الفقه هناك أفاده ونفعه كتير إن هو يقدر يدرس ويقدر يحكم عقله وفكره فبشكر ربنا من أجل كل المسار اللي سيرك فيها الله عشان خاطر تقدر تعرف الحقيقة فين وتفكر بعقلية راجحة وفعلا المسيحية رسالة حب وبتدعى الإنسان يحب حتى أعدائه مش مجرد عيلته ولكن بالمقارنة بمن يدعو إلى قتل قتل من لا يؤمن بالإسلام كما هو في سورة التوبة إصحاح- آية 5 وآية 29 لكن نشكر الله اللي هو إله المحبة اللي بيعلم الإنسان كيف يحب حب خالص من القلب حب حتى للأعداء فربنا يباركك ويزيدك من النعمة ويستخدمك لمجد اسمه شكرا جزيلا آه، لمداخلتك آمين امين آه، طرح اليوم هيكون موضوع شائك وموضوع شيق وسيكون عن زوجات محمد آه.
فيتكرم قدس ابونا وينير عقولنا وتشوف الموضوع دوت واثره في العلاقه ما بين المسلم ورسوله وككدين ككل امين هو الحقيقه حقيقه ان هذا الموضوع بيشد انتباه اي انسان يقرا السيره النبويه ويقرا تاريخ الاسلام وتاريخ محمد بمنتهى الصراحه لان العمليه ما هياش مجرد جواز لا ده العمليه حاجه غريبه قوي أنا هلخص الموضوع بتاع علاقة محمد بالزوجات وحياته الجسدية في أربع حاجات رئيسية. أولاً حب الرسول للنساء من واقع كلامه. ثانياً عدد زوجات الرسول كما ذكرت في المراجع الإسلامية. ثالثا زواجه بالذات من عائشة وهي طفلة ذات الست سنوات ودخل بها وهي عندها تسع سنوات ثم رابعا وده موضوع طويل شوية استيلاؤه على زوجات أصحابه بالحيلة أو بالعافية ومنهم زواجه من زينب بنت جحش وهي زوجة ابنه بالتبني زواجه من صفية بنت حيي زواجه من جورية بنت الحارث زواجه من الفتاة الفزارية ثم التصريح اللي أخذه بأنه يتزوج من يشاء يتزوج من يشاء مش بس اللي, اللي توهب نفسها ليه لأ اللي يشوفها وتقع عليها عينه وعازها تحرم على زوجها الكلام ده آه، مثبت وموثق يعني فخلينا نشوف الحاجات ديت في الوقت الباقي محمد يحب النساء يحب النساء في سنن احمد بن حنبل الجزء الثالث حديث 128 و199 و285 والنسائي باب عش... باب باب عشرة النساء صفحة 16 قال قال النبي قال النبي نبي الله حبب إلي من الدنيا النساء والطيب طب يمكن ده حديث احادي وحديث مكذوب ومدسوس لا الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الاول صفحه 398 عن الحسن البصري قال قال رسول الله ما احببت من عيش الدنيا الا الطيبه والنساء ما هو الشيء ولزوم الشيء ما هو النساء بس لازم يروح لهم الطيب عشان خاطر يعني تبقى عملية إثارة يعني هكذا يقولون هكذا يقولون في صحيح البخاري باب أغسل صفحة 14 عن عائشة تقول أنا طيبت نبي الله ثم طاف بنسائه يعني الطيب لزوم الشيء وفي طبقات ابن سعد جزء أول صفحة 398 عن عائشة أيضا كان يعجب نبي الله من الدنيا بثلاثة أشياء إيه ده كانوا الطيب والنساء شوف إيه التالت اللي ظهر بقى على وش الدنيا ده الطيب والنساء والطعام الله طب ما لزوم الشيء برضه لزوم الشيء يعني هيجيب طاقة منين للنساء إلا لما يملاها يعني تمام ويتم بالطعام حاجات غريبة قوي عن النبي يتقال فيه الكلام ده مش معقول طب بص القول ده عزيزي اصغي أي حبيبي المشاهد مسلما كنت أو غير ذلك اسمع ماذا يقول النبي النبي الأسوة الحسنة بس في الطب النبوي لابن قيم الجوزية صفحة 185 قال النبي إني أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عن النساء مش معقول مش معقول نبي يقول الكلام ده يعني ساب للناس ايه يعني انا انا بقرا الكلام ده وبتغم في قلبي صدقني يا خبر ابيض الناس دول بيتبعوا إيه؟ نبي شكله ايه حاجه عجيبه وفي النساء باب الخيل يقول لم يكن شيء احب الى الرسول بعد النساء من الخيل يعني يحب النسوان وبعدها الخيل مفيش حب حاجه تاني بقى وفي طبقات ابن سعد جزء 8 صفحه 192 قال النبي كنت من أقل الناس في الجماع يعني راجل ده ده بيقول بلسانه كنت أقل الناس في الجماع حتى أنزل الله علي الكفيت فما أريده من ساعة إلا وجدته ده كلام لنبي كفيت يعني إيه؟ إيه الكفيت ده؟ اللي بيقولوا عليه ده اللي بياخدوه اسمه إيه؟ في حاجة كده بيعملوها في الطب الحديث بيقولوها اسمها ايه يا ابني؟ فياجرا انا اعرف نياجرا فولس فهو ده زي فراجرا بقى زي نياجرا يعني اه كده فيقول لك نزل علي الكفيت الله بينزل على الناس الكفات يعني ايه كفيت انا مش فاهم حاجة غريبة صحيح والنبي اكل من الكفيت ده ففي اي ساعة حاجة غريبة قوي كنت ينزل وحي ولا ينزل كفيت كمان ولا ايه ده حاجه غريبه عشان كده يقول في طبقات ابن سعد جزء 8 حديث 193 روت سلمى قائلة طاف النبي في ليلة واحدة على نسائه التسع ده كلام يتكتب عن النبي احنا عايزين كلام يتكتب عن النبي كلام بتاع ربنا بتاع ربنا يتكلم كتاب تعالوا توبوا اعرفوا ربنا ارجعوا لربنا ربنا حلو ربنا جميل ربنا بيحبكم لكن يطوف على النسوان والكفيت والحاجات الغريبة ديت وأعطي قوة ثلاثين وأعطي قوة مئة أعطي رسول الله من قوة من قوة على الجماع ما يكفيه لأزواجه كلهن والنكاح من سنتي وإن حاضت إحدانا كان يأمرها الرسول فتتزر بإزار ثم يباشرها يقروا ازاي ده ويعرفوه ازاي ويقولوا علينا يعني انا مش فاهم يعني النبي طايف بايه بيطوف بايه بس انا مش عارف طب بص الحكايه دي في صحيح مسلم كتاب الحيض باب مباشره الحائض حديث ابن عباس يقول لك ايه من اتى امراته وهي حائض ها ده يبقى بقى قليل الادب ولا ايه يبقى يبقى حرام لا يقول لك فليتصدق بدينار او نصف دينار حلها بدينار او نصف دينار حل الموضوع يا أخي أنا مش فاهم يا ناس أنا مش فاهم ناس أنا مش فاهم ويقول لك كان النبي يقبل وهو صائم يقبل ويقول لك ايه صحيح مسلم باب الصوم حديث 65 عن عائشه قالت كان رسول الله يقبل احدى نسائه وهو صائم وهي تضحك تضحك عليه ايه تضحك عليه ان هو بيقبل وهو صايم شغلانات عجيبه وليه كلام في فن الحاجات ديت غريب قوي في كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزيه صفحه 196 و97 كان رسول الله يلاعب اهله ويقبلها وروى أبو داود في سننه أنه صلعم كان يقبل عائشة ويمص لسانها وكان جابر بن عبد الله وعن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله عن المواقعة قبل الملاعبة ده احنا بنكتب كتب جنسية ولا ايه ده كتب دين وكتب ربنا ولا ده, ده, ده فنان ده, ده حاجة عجيبة قوي ايه رأيكم نطلع كتاب جنسي من أقوال الرسول تالي لازم هيكتسح السوق يبقى أكثر يحقق أكثر المبيعات ده يعني قليل من كثير أنا عمال أنط كلام ومش راضي أذكر كلام لأنه كلام ذكره أيضا ذكره قبيح قبيح مش كده ربنا يرحمنا أنا مش عارف الأحباء المسلمين دولت إزاي بيكنوا هذا الاحترام والتبجيل لنبي قال عن نفسه هذا الكلام نساء الرسول يا ترى اتجوز كام واحده بقى هو قال تزوجوا مثنى ينكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت ايمانكم يبقى اربعه لا هو بقى فوق القانون لانه نبي فكان له تسع نساء في وقت واحد هم اربعه اربعه واربعه ثمانيه لا هو كمان اكتر من الضعف تسع نساء ده زوجات على ذمته لكن الحقيقه كان النبي له سراري والنساء اللي وهبنا انفسهن له والنساء اللي اخذهم انا عملت حصر جميل قوي من واقع الكتب اقول لك المراجع اللي انا رجعت اليها ايها المشاهد ارجع للمراجع دي 12 مرجع وجمع انت عدد النساء اللي كانوا في حياه الرسول في صحيح البخاري وصحيح مسلم سيرة نبوية لابن كثير السيرة النبوية الحلبية سيرة نبوية لابن هشام مروج الذهب للمسعودي أزواج النبي وأولاده لأمير مهنا أزواج النبي للإمام الصالح الدمشقي كتاب أزواج النبي لعبد الله محمد بن عمر الواقدي نساء النبي لبنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن محمد رسول الله لمحمد رضا الطبقات الكبرى لابن سعد المغازي لابن إسحاق 12 مرجع أقول لك على اللي أنا طلعت بيهم من المراجع دي بص آه زوجات الرسول اللائي عقد عليهن ودخل بهن 13 لكن في منهم اللي ماتهم واللي طلقهم بس ايه كان عنده تسعة في وقت واحد لكن عدد الزوجات 13 ادي 13 احسن معايا ادي 13 زوجة شرعية سراري ملكهن بيمينه خمس سراري يبقى دي كام 18 زوجات عقد عليهن ولم يدخل بهن 30 يبقى ادي 18 و30
48 ونساء خطبهن ولم يعقد عليهن 18 يبقى كام 56 66 زوجه 66 زوجة زوجة وسرية ده غير ايه غير زوجات المتعة لما كان بيروح في الحج والوداع والبتاع إيه، يعني يتيح الزواج للمتعة ويقول لك تمتعنا وتمتع الرسول معنا ودول مش محسوبين بقى فيعني ما يض... ما يزيد عن 66 زوجة ده بفاضل رسالة إلهية سماوية يكرز ويبشر ويروح يجذب الناس ويعرفهم طريق ربنا ويتوبهم ولا غرقان مع هذا الكم من النساء دي شغلانه دي شغلانه ونعيب على الملك فاروق ونعيب على هارون الرشيد ونعيب على الحاجات ديت وده نبي من الانبياء حاجه غريبه جدا كان لهم في رسولهم أسوة حسنة اسوه حسن الى الان احرام احرام ناتي بقى الى زواج محمد من السيدة عائشة محمد وزواجه من السيدة العائشة بنقول ان هو اتجوزها عندها ست سنين بيقول لنا لا ده غلط يا جماعة ده مكتوب في الكتب والمراجع ودخل عليها سن تسعة وإليك هذا الكلام في صحيح البخاري باب ألف نون كاف ألف حاه حديث 4738 حدثنا محمد بن يوسف عن عن عن عن عن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي تزوجها وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين ومكثت عنده تسع سنين تزوجها ست سنين كتب كتابها يعني ست سنين كان عنده واحد وخمسين سنة ولما دخل بها كانت تسع سنين كان عنده أربعة وخمسين سنة صدقوني يا أحبائي صدقوني كل ما أزور بيت ولا أشوف حد في مجتمع وأشوف عيلة عندها ست سنين كده أقعد أتصعب أقول يا حرام مش على البيت على عيشه ست سنين تعمل ايه مع كهل عنده 51 سنه ويخش عليها يغتصبها وهي عندها تسع سنين شوف يقول لك ايه في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري آه تعليقا على قول الله تعالى واللائي لم يحضن الى اخره يقول لك قد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها وهي دون البلوغ وزعم الطحاوي أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه حاجة تخص النبي طب يخص النبي امتيازات عن الناس يتجوز واحدة عندها ست سنين ده كلام ليه كده طفلة صغيرة يغتصبها وهي طفلة صغيرة عندها تسع سنين حاجة غريبة ومن ست سنين لتسع سنين لما كانتش تقبل أو تقدر إنها كده طب كان بيعمل إيه وهي زوجته أم ست سنين شغلانة كبيرة أوي بحسب تاريخ الطبري وكتاب بنت الشاطئ والكثير من المراجع الإسلامية الموثوق بها ذهب النبي في أحد الأيام ودي نقلة بقى جديدة هنسيب عيشة الطفلة الصغيرة عشان الوقت بتاعنا ما يتسعش لهذا المواضيع هذه مواضيع وننقل إلى زينب زينب يقول تقول المراجع ذهب النبي في أحد الأيام إلى بيت زيد زيد ده كان ابنه بالتبني وجوزه زينب وكانت رافضه الجواز واجبرها بايه قرانيه تتجوزه. وبعدين راح يزور فالهوى طير الشعر من على الباب كانت خيام بقى وشعر وزيد ما كانش في الخيمه والست كانت واخده راحتها على راحتها يعني مخففه هدومها والدنيا حر وحر البلاد شديد قوي فلما طير الهوى النبي شافها فشوف يقول ايه بقى ذهب النبي في احد الايام الى بيت زيد وزينب وكان على الباب ستر من شعر فرفعت الريح الستر فراى زينب في حجرتها حاسره اي بدون ثياب فوقع اعجابها في قلبه اشتهاها وقال سبحان مغير القلوب سبحان مغير القلوب يعني قلبه اتغير وحبه يعمل ايه عايز يفكر بقى في طريقه ياخدها فجاءه جبريل بآيات قرآنية يعاتبه على إخفاء عواطفه من ناحية زينب وآيات تأمره بإلغاء تبنيه لز- لزيد ثم تأمره بالزواج من زينب والآيات سورة الأحزاب آية 37 مع تفسير النسفي لكلمات هذه الآية تقول للذي أنعم الله تقول للذي أنعم الله عليه يعني زيد وأنعمت أنت عليه يعني خدته تبني أمسك عليك زوجك اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه تخفي في نفسك ما الله مبديه يعني ربنا هو اللي حط الشهوة دي والرغبة دي في قلبك فازاي انت تخفيها انا عايز اسال ربنا يحط شهوه المراه في قلب الانسان ربنا قال ومن نظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه هيحط شهوه في قلب نبي نحو مرات ابنه اللي تعتبر بنته شيء غريب قوي الغاء التبني لزيد سوره الاحزاب ايه 4 و5 وما جعل أدعياكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم ادعوهم لآبائهم ولغى التبني لحد النهارده الأمر بزواجه من زينب سورة الأحزاب 37 فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم يعني فتح الموضوع كمان للي يتجوز مرات ابنه بالتبني مش معقول فلما قضى زيد منها وطرا هل زيد ده كان موجود في اللوح المحفوظ لما يذكر النهارده في القرآن من زمان ربنا عارف الحكاية دي وعارف ان زيد هيقضي منها وطرا وكاتبه في اللوح المحفوظ طب ما منعوش ليه لما خلاهاش ليه للنبي شيء غريب جدا جدا وعارف آه، لما نزلت الآيات ديت ماذا قالت عائشة عائشة قالت ما أرى ربك إلا مسرعا في تحقيق هواك ما أرى ربك إلا مسرعا في تحقيق هواك يعني العملية ربنا فاضي يحقق لك هواك للي انت عايز تتجوز منها باستمرار علاقات غريبة الشأن و- وتصرفات أغرب وإزاي يحصل ده كله أنا مش عارف طيب نيجي لزواجه من آه، صفية بنت حيي وجورية بنت الحارث والفتاة الفزارية صفية بنت حيي لما كانوا في غزوة غزوة المريسع أو بني المصطلق وأثر الب- الست نسوان فوعت صفية بنت حيي من قرعة دحية الكلبي ودحية الكلبي ده كان اللي بيظهر على شكله جبريل كان يظهر على شكل دحية الكلبي وقعت البنت صفيه دي الست صفيه ديت كانت عروسه اياميها من نصيبه فجم قالوا له لا دي البنت جميله ما تفوتكش فنادى دحية قال له اسمع هات البنت جابها له قال له خد سبعه بدلها من السرايا ده كلام طب ليه؟ وعشان ايه رغبة الرسول فوق الكل حاجة عظيمة قوي هل النبي يقدر يتصرف مثل هذه التصرفات ونفس الشيء اتبع مع جورية بنت الحارث كانت من نصيب ثابت بن قيس قال هاتها وفكها بفلوس هي غريبة أما المرأة الفزارية فلها قصة غريبة قوي آه، بتحكى في كتاب ابن كثير البداية والنهاية جزء 4 صفحة 221 أبو بكر الصديق كان طلع في حملة إلى فزارة وطلع وياه محمد آه، سلمى سلمى ابن أمه سلمى فسلمى شاف بنت كويسة جميلة فراح اصطادها وهي بتهرب بتجري جه رامي أسهم من قدامها فعطلتها فراح قبض عليها وخدها البيت فسمع النبي فقابله في السوق قال له ايه يا سلمى هب لي تلك الفتاة هب لي تلك الفتاة فسلمى كان بيفتكر ان الموضوع يعني م- يعني مش كده يعني سأله الأول عليها فقال له عندما عدنا إلى المدينة بت ليلتي فلم أكشف لها ثوبا فقال له هب لي الفتاة فالواد ما خدش في الكلام راح تاني يوم السوق فقابله النبي في السوق سأله عن الفتاة يا سلمى هب لي الفتاة فقلت له والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا فسكت رسول الله وتركني اتقابلوا تالت يوم يا سلمى هب لي الفتاة هب لي الفتاة ففطن آه، الراجل وبعث بها إلى رسول الله ده يعني كان بينقي أي واحدة ممكن تعجبه وإن شاء الله تكون متجوزة اللي ما يهموش الأغرب من هذا يا عزيزي الفاضل ما سوف أقرأه الآن يا أحبائي المشاهدين اسمعوا وابهتوا شوف يا عزيزي برهان الدين الحلبي في كتابه السيرة الحلبية المجلد الثالث صفحة 377 اسمع الطامة الكبرى يقول لك إذا رغب محمد في امرأة غير متزوجة كان له أن يدخل بها من غير لفظ زواج ومن غير شهود أو ولي أو حتى من غير رضاها إيه ده؟ اغتصاب حاجة غريبة قوي يكمل برهان الدين الحلبي الكلام ده من من الكتب السيرة الحلبية وأما إذا كانت متزوجة ها يسيبها بقى لامرأة- لجوزها لا وإذا كانت متزوجة ورغب فيها محمد فإنه يجب على زوجها أن يطلقها له حتى يتزوجها النبي محمد وإذا رغب في أمه عبد يعني وجب على سيدها أن يهبها له كما من حق محمد أن يزوج المرأة لمن يشاء من الرجال بدون رضاها وله أن يتزوج في وقت إحرامه يعني وقت الحج كما حدث مع مينون- ميمونة وله أيضا أن يصطفي من الغنيمة ما يشاء زي ما حصل مع صفية و- وجورية سواء جارية أو غيرها وذلك قبل البدء في تقسيم الغنيمة يا بوي على النبي يا جماعة انتوا عارفين الكلام ده الكلام ده موجود في كتبكم يا أحبائي اقرأوا اقرأوا وعوا اسمعوا وعوا وروح دور وابحث وشوف لو مش متجوزة ياخدها غصب عنها من غير ما يقول لها زوجتك نفسي ومن غير الحاجات دي كلها لو متجوزة جوزها يطلقها ويديها له لو عبده ياخدها برضه بدون احم ولا دستور حللوا وقيموا انا بكلم الجموع وبكلم الناس انا عارف الكلام ده قاسي وانا عارف ان 60 واحد عايز ينط في ال- في الشاشه بتاعه الكمبيوتر ويخنقني وعارف لما يعرض في التلفزيون ألف واحد هينط على التلفزيون ويذبحني على الطريقه الوهابيه لكن كلمة الحق لازم تتقال ده أنا بوعيكم لمصلحتكم شوفوا الآخرة هتكونوا فين يا أحبائي الدنيا تزول باللي فيها لكن شوف مستقبلك هيكون فين أصلي إلى الله إن هو يدي لك الرأي والفكر والنعمة عشان خاطر تعرف أنت بتتبع مين وماشي ورا مين والموضوع إيه من أوله لآخره والحكاية إيه من أولها لآخرها آخرها ربنا وإياكم حافظ عليكم ويديكم نصاحة وفهم ومعرفة وجرأة لاتخاذ القرار اللازم آمين
باركك وتسابونا كلام يندى له الجبين آه، اتفضلي يا أدمن الميكروفون مع حضراتكم ونبتدي بالأسئلة
شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا على الموضوع الشائك آه، جدا موضوع آه، زوجات محمد Life TV 3 اتفضلي عارفه وصلتك اسئله كتير معاكي المايك اختاري لنا منهم واحد لو سمحتي
آه، فعلا يا TV 9 آه، الحقيقه يا بونا بعد كل ال- الكلام اللي قدسك قلته ومن لمع فليسمع برضو واحد من الاحباء المسلمين ده بيقول بيقول لنا يعني انه زواج الرسول كان شفقه بارامل الشهداء والنشر الاسلام فايه راي وتعليق قدسك على السؤال ده او الكلام ده بعد كل اللي قدسك قلته اتفضل مايك معاك
ده مس- مسلم زكي بس مضحوك عليك يا ابني طب اسمع الافضل ان هو يبقى اسوه حسنه ويزوج الارامل ارامل الشهداء لرجاله واصحابه مش افضل تبقى بكرامه كده وحلوه طيب ايه رايك يا عزيزي الفاضل ان ارامل المهاجرين والشهداء من نساء من اللي, اللي تزوجهم محمد وضمهم اربعه فقط وده بقيت ال 66 ايه؟ خدعوك فقال اما زواجه لنشر الاسلام فدي ضحكه اكبر من اللازم لأن زوجاته أغلبهم من قبيلة واحدة والأخريات سبايا حرب ما كانش محتاج إن هو ينشر بينهم الإسلام طيب وإيه رأيك بقى في زينب بنت جحش كان عايز ينشر الإسلام في بيت ابنه المتبنى فاتجوزها عشان دوك هيقبل الإسلام ما فيش فيش كل ديت أسئلة واعتراضات وهي لمجرد بس زر الرماد في العيون ربنا يرشد ويعين أمين
أمين اتفضلي يا أدمن المايك معاكي والسؤال التالي لو سمحت
أيوة
آه، شكرا جزيلا يا احمد وشكرا يا بونا على آه، اجابه السؤال والواحد حاسس انه دخل في وسط الاشواك آه، ادم آه، آه، برضو بيسمع سؤال بيتكرر كتير ونفسه يا بونا يعرف آه، الاجابه عليه اتفضل يا ادم معاك المايك
okay good boy thank you very much سلامة رب المجد معكم جميعا سلام يا قدس ابونا آه، ربنا يخليك لينا سؤال بيتبادر كثير حتى لعاد الاسلام وبنسمعه دائما ولسه الشيوخ بيقولوه لغايه النهارده آه، بيقولوا ان المسلمين ان زواج محمد من عائشه كان بهدف توق- توقيت علاقته مع ابي بكر لانه كانوا المسلمين بيقولوا عليه انه بيدخل كتير عند ابو بكر عشان يوثق علاقته معاه ويفضل داخل خارج آه، اتجوز بالطفل يا ريت نعرف آه، راي قدسك يا ابونا وتقول لنا إيه الدور.
برضو سؤال اتفضل يا محمد.
جميل يا عزيزي الفاضل وبيسألوه كتير برضو أحبائنا المسلمين لكن التغييب التغييب في الموضوع ده ان عيشة كان لها اخت اكبر منها فلماذا لم يتزوج الكبيرة ويأتي على الصغيرة ما اذا كان عايز يوثق علاقته بابو بكر ياخد الكبيرة أب- بدل الصغيرة اذا كان الموضوع توثيق علاقة لكن هذه كلها اسباب واهية اي سؤال تاني يا احبائي اتفضلي المايك معاك يا ادمن
آه، شكرا يا بونا الاسئله كتير وقدسك اكيد عارف الموضوع ده بالذات فيه اسئله كتير آه، احنا بنحاول ان احنا نختار منها معلش يا بونا آه، آه، يعني عشان الوقت لكن اكيد هنديك بقيه الاسئله بعدين آه، اتفضل تجاوب لنا عليها ماشي.
بتمنى ان اي حد عنده سؤال آه، يبعته آه، لل admins بتوع Life TV لو سمحتوا آه، طب Use Your Mind برضو آه، بيسمع سؤال كتير وعايز آه، اجابه قدسك عليه اتفضل يا يوز معاك المايك
آه، شكرا يا أدمن آه، أبونا بنسمع من المسلمين كتير جدا عن زينب بنت جحش إن كان زواج محمد منها لإلغاء التبني اه آه، رد حضرتك إيه على الحكاية دي وعلى فكرة آه، صفية بنت حيي كمان يعني في حاجة كده كنت أول مرة ألاقيها إن محمد نبي الإسلام ما قعدش ما خلاش الست دي تقعد فترة العدة المسموح بها في الإسلام اللي هي أربع شهور وعشرة أيام أربعة قروء وعشرة أيام وإن هو بنى بها في سد الصهباء بعد أن حاضت حيضة واحدة زي ما ذكر ابن سعد في طبقاته إيه تعليق حضرتك يا أبونا اتفضل مع حضرتك يا معلم.
لا ما طبعا طبعا يا عزيزي الفاضل اشكرك يا Use Your Mind بالنسبه للدخول على آه، السبايا ديت كانت مفتوحه على طول وزواجه حتى من آه، صفيه بنت آه، حيي لما قتل ابوها واخوها وجوزها ودخل عليها في نفس الليله يعني فين العده ما فيش ده حسب مزاجه طيب نيجي للسؤال الاولاني اللي انت طرحته زواجه من زينب لاجل الغاء التبني كان لازم يعني يعمل الفضيحه الكبيره دي ويتجوز بنت ابنه علشان خاطر يلغي تبني طب ما ربنا بيدي احكام مباشره يعني يعني لو ربنا يقول الغي التبني كانوا هيقولوا لا يلغي التبني ليه؟ لازم يعمل فضيحه عشان يتلغي التبني كلام صدقني يا اخ Use Your Mind يا جماعه دول مش لاقيين حاجه يقولوها بيدغ- بيقولوا حاجات كده في الهوا عشان الغاء التبني لا الغاء التبني يبقى بوصيه يبقى بحكم يبقى بايه والناس بتسمع مش محتاجه الى فضيحه طب امال لما الغاء التبني يقول سبحان مقلب القلوب ليه لو كان ليه الغاء التبني طب ما كان خدها كده من باب للطاق و... وخلص لكن ده في شهوه حصلت هنا وفي تكاثر للموضوع يا جماعه واجهوا نفسكم بالواقع احسن وافضل تحموا نفسكم وتخلصوا نفسكم من اشياء كتير طب اتفضل المايك معاك يا ادمن اتفضل
آه، شكرا جزيلا يا بنا ويا ريت تستحملونا معلش آه، يعني هنحاول نختصر الاسئله على قد ما نقدر آه، يعني بالكتير هنعمل سؤالين عشان وقت البرنامج احنا عارفين بولس آه، برضو بيسمع سؤال كتير وعايز اجابه عليه اتفضل بولس معاك المايك
شكرا يا أدمن آه، من حقي كمتنصر ومرتد أن أطلب من شيوخ الأزهر والحرمين إنه هن يردوا على الأسئلة يلي عم يطرحها قدس أبونا قبل ما يحكموا علينا حكم الإعدام اللي هو حكم الردة السؤال يا أبونا كالتالي هل للرسول امتيازات خاصة وهل كثرة نسائه هي من امتيازاته كنبي شكرا يا أدمن تفضل معك شكرا يا بولس الحقيقه الحقيقه ده سؤال جميل قوي يعني احنا سمعنا دلوقتي ان جوازه من بنت عندها ست سنين ده امتيازات خاصه وجوازه من تسعة مش من أربعة امتيازات خاصة وجوازه من أي واحدة يبص لها تبقى مراته امتيازات خاصة والحكاية الخاصة والخصخصة دي بقت كترت قوي في سيرة النبي طب أنا عايز أسأل سؤال مش في آية بتقول إنه أسوة حسنة وعلى خلق كريم طب إذا كان في خلق كريم يقبل هذه الأمور إزاي وأسوة حسنة يعني قدوة طب ما كل واحد عايز يبقى زي الرسول يقتدي به طب ما المسيح إلهنا المتجسد ترك لنا مثلا لنقتفي خطو أثر خطر أثر خطواته أو لنقتفي خطواته فإذا المسيح كان عايش حياة ممكن يعيشها أي إنسان لكن محمد يعيش حياة خاصة طب أمال جاي قدوة إزاي حسنة للآخرين ما ما بقاش قدوة بقى بقى في حاجات خاصة بيه وحاجات للعبيد يتبعوها ويعيشوا عليها كتابنا لم يفرق بين نبي وبين إنسان عادي لكن مساو لنا في الإيمان ببر إلهنا لكن حكاية الطبقية والمس... و... و... والتميز دي أنا بعتقد إنها مش لطيفة أبدا أمال فين سنان المشط وخلى الناس سنان المشط ولا اللي يط- يطبق على الناس ما يطبقش على النبي والرسول كقدوة صعب صعب قوي صعب عزيزي اتفضل يا ادمن لو كان فاضل السؤال الباقي لو سمحتوا اللي انتوا كاتبينه اللي انتوا عايزين تقولوه اللي جالكم
شكرا جزيلا يا بونا آه، الأسئلة كتير وهنبقى نبعت لقدسك بقية الأسئلة لو ممكن تعملها لنا في حلقات آه، تانية أو آه، تشوفوا لنا حلقة نخصصها للأسئلة الزيادة دي آمين.
يبقى آمين.
ممتاز لأنه بتنهال علينا الأسئلة أول ما يبتدي الموضوع ووقت آه، طب البرنامج أستاذي ضيق صوت الحق أنا عارفة إنه آه، ناس بعتوا لك سؤال آه، تطرحه لنا اتفضل معاك المايك
آه، شكرا أدمن آه، الحقيقة أستاذ بولا آه، السؤال المطروح يعني آه، نبي الإسلام اختص بالنساء ويعني دي حاجة يعني مش معقولة لكن يقولون ده بيقولوا إن سليمان وداود أيضا في العهد القديم كان لهم مئات من الزوجات فلماذا يعني هذا الكلام على رسول الإسلام وليس على سليمان وداود وهم أنبياء المايك مع حضرتك
شكرا جزيلا يا صوت الحق آه كويس يعني بنشكر صاحب هذا السؤال لأنه سؤال منطقي منطقي منطقي وجميل داود النبي كان متجوز ناس كتير وسليمان كان متجوز زوجات كتير طب امال ايه العيب مع النبي محمد ما يتجوزش ليه زيهم اقل منهم لا هي بس المشكله اللي بيقولوا السؤال ده مش واخدين بالهم من قضيه مهمه قوي وهي ان هؤلاء الانبياء كانوا قبل مجيء المسيح وقبل مجيء المسيح كان قد كانت الوصيه هي السائده الحكم كان الناموس لكن بعد المسيح كانت النعمه لان الناموس بموسى اعطي اما النعمه والحق فبيسوع المسيح صار طب ليه ما اداش ربنا النعمه من الاول يدي النعمة ازاي وكان لازم ان يحصل فداء لخطية البشرية والفداء تم بمجيء المسيح وبالفداء صارت لنا النعمة فاذا قبل الفداء كان ناموس حكم الناس تحت حكم فالوصية الالهية كانت بتراعي ضعف بشريتهم لكن بعد ما جت النعمة يقول على المسيح مشرع شريعة الكمال وبالنعمة أنتم مخلصون وبالايمان ذلك ليس منكم هو عطيه الله اذا قضيه النبي محمد ان هو جه بعد النعمه وعاش بروح الناموس ازاي دي تفهمهاش النعمه تعطي امكانيات للكمال وللقداسه فهو تغاضى عن النعمه وتغاضى عن المسيح وتغاضى عن الفداء وكمل حياته على الناموس عارف ليه لانه عاش في مجتمع يهودي يهود يثرب وخيبر وبني النضير وبني قريظه والجماعه دول كلهم فنقل منهم الناموس وعلشان كده يوم خديجه ما راحت لورقه بن نوفل تكلمه على اللي حصل له قال لها هذا ناموس موسى الله امال فين نعمه المسيح لا نعمه المسيح ده شيء تاني نعمة المسيح قداسة وطهارة وبر ورقي وسمو بالنعمة أنتم مخلصون دي قوة من السماء بتعطى للإنسان عشان يعيش على المستوى مشكلة محمد أنه جاء بعد النعمة وعاش بروح الناموس ولم ينتفع بالنعمة ولم يعطي لشعبه أيضا أن ينتفعوا بالنعمة فمشكلة وخطية كبيرة جدا حجب النعمة عن هذه الجموع التي تتبعه مسكين مسكين نحن في عصر النعمة آه والآن آه، أعتقد أنك أنت عايزني أن أنا أنتقل إلى التأمل الروحي امين كفانا ما يندي الجبين نعم فناخد التأمل الروحي بالمرة عشان خاطر بإذن يضيق الرب.
الوقت باذن الرب بعد إذن حضرتك تفضل قدس ابونا
في سفر أشعياء إصحاح 43 وآية 25 يقول أنا أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي وخطاياك لا أذكرها شوف الحب شوف الحب الإلهي أنا أنا هو الماحي ذنوبك لأجل نفسي مش لأجل اللي أنت بتعمله لا لأجل نفسه هو وخطاياك لا أذكرها وعد جميل قوي لو انك تتمتع بيه مشكلة الخطية اللي بتتعب كل انسان ما بيقدرش يعمل الخير ولا البر ما بيقدرش يتفادى الخطية ما بيقدرش يتجنبها معلمنا بولس الرسول قال كده في قبل ان يختبر عمل النعمة في حياته يقول كل ما اريد ان افعل الخير اجد الشر حاضر امامي فلست افعل الصلاح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده فاياه افعل مشكله فصرخ وقال ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت تعبان خطيه لكن نشكر الله ان المسيح بيعطي غفران للخطيه وبيعطي قوه للانتصار على الخطيه غفران وقوة فيقول أنا أنا هو الماحي ذنوبك هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز الأبيض كالثلج وإن كانت حمراء كالدودي تصير بيضاء كالصوف النقي محوت كغيم ذنوبك وكسحاب خطاياك ارجع إلي لأني فديتك المسيح مستعد يغفر لك يا عزيزي الفاضل أيها المستمع الكريم ويا المشاهد الكريم المسيح مستعد أن يغفر لك كل خطية إن كنت تأتي تائبا وواثقا في الكفارة والفداء الذي قدمه على عود الصليب أمين قل له قل له يا رب أنا آتي لك تائب واثق في غفرانك للخطية ومحوك لآثامي اديني راحة من خطاياي اديني أنحل من آثامي وأعيش معك في سلام دائم آمين يسمع صلاتك ويستجيب امين امين يا قدس ابونا آه، نشكر جناب القمص زكريا بطرس على الطرح الرائع في هذه الحلقة أشكر أعزائي من المشاهدين والمستمعين في البال توك وعلى قناة تلفزيون حياة آه، مستعدين إذا رغبتم أن نرسل لكم نسخة من الكتاب المقدس عنوان المراسلة سيأتي الآن على الشاشة بعد قليل والبريد الإلكتروني أيضا من أجل بناء حوار بناء نشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء في حوارنا حوار الحق